البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء مع المصطفى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم حبايبي داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة واوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم دخلنا لقينا النبي قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم حديث من القلب إلى القلب والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح النبي بيقول لهم عايز كأنه عايز يقول لهم يعني عارفين إيه أكتر بحب حاجة بحبها في الدنيا ديت تخيل حضرتك لما حد يكون قاعد مع حبايبه ويقول لهم عارفين بقى إيه الحاجة اللي أنا بحبها في الدنيا ديت فكأنه قال لهم كده فبيقول لهم عارفين حبب إلي من دنياكم ثلاث حاجات حبب إلي حبب ده فعل مبني المجهول يعني حاجة غصب عني حبب إلي من دنياكم الطيب العطر والنساء الزواج الحلال لكن في حاجة أحلى من الزواج الحلال وحاجة أعلى أحلى من العطر الجميل اللي بنخرج بيه دوت فقال لهم وجعلت قرة عيني في الصلاة الله عارف قرة العين هي الحاجة التي تستقر عليها العين الحاجة اللي انت بتحبها وتحب دايما تقعد تبص لها وجعلت قرة عيني في الصلاة عشان كده درس الليلة دي بعنوان قرة عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبدأ الدرس بأن أبارك لإخواني وأحبابي من أهل فلسطين على يعني تبادل الأسرة وخروج الأسرة إن شاء الله ربنا يا رب يحفظهم ويكرمهم وينصرهم يا رب العالمين وانصر كل بلاد المسلمين اللهم آمين يا رب العالمين تعالوا نبدأ الموضوع عايز أقول لحضرتك حاجة وأقول لحضرتك حاجة لو واحد قعد يخدمني لمدة سنة كاملة ما أشكروش أكيد طبعا من باب الوفاء لازم أشكره طب ولله المثل الأعلى لما ربنا بينعم علينا كل النعم دي وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها سبحانه وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ده في نعم إحنا مش شايفينها في نعم إحنا ما نعرفهاش أصلا ورغم ذلك قل من يشكر فقد قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور الله ليه ما بنشكرش ربنا الشكر مش ان انا آه، اقبل ايديا آه، وش وظهر او ان انا اقول شكرا يا رب او احمدك يا رب الشكر بالعبادة اعملوا آل داوود شكرا العبادة هي العمل وهي الشكر الحقيقي اللي بنشكر بيه ربنا سبحانه وتعالى انا واثق ان حضرتك بتحب ربنا وان حضرتك ايضا بتحب ربنا سبحانه وتعالى لكن ما دام بتحب ربنا ليه ما بتصليش ما هو ده السؤال ازاي انا بحبه وما بسمعش كلامه وبعدين سبحان الله واكيد برضه في نفس الوقت انا واثق تماما طبعا اكيد برضه بتحب النبي والا ما كنتش فتحت واتفرجت على ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بس لو عايز يعني تكون مع النبي ولو بتحب النبي وحريص جدا على صحبه النبي صلى الله عليه وسلم لازم تصلي ما ينفعش تكون مع النبي من غير صلاه النبي لما سأل ربيعة بن مالك قال له سلني شيئا يا ربيعة قال أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله قال له أو غير ذلك قال هو ذاك يا رسول الله قال له فأعني على نفسك بكثرة السجود لله عايز تكون معايا في الجنة كتر من السجود تكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو نفسك تكون فعلا مع النبي في الجنة ونفسك تكون مع الصحابة تعال نشوف حال النبي مع الصلاة وحال الصحابة والتابعين أيضا مع الصلاة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يكفينا ان احنا بدأنا الدرس بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة كان النبي يفزع إلى الصلاة دائما عند الملمات وعند آه، إذا حزبه أمر كان يفزع دائما إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة في يوم بدر يوم غزوة بدر وربنا نصره وفزع عليها في يوم الأحزاب وربنا نصره ويفزع عليها عند تجدد النعم لما فتح مكة بفضل الله سبحانه وتعالى قام وصلى 8 ركعات بفضل الله حتى سماها الناس بعد ذلك بصلاة الفتح صلى ثمان ركعات فزع إليها عند الملمات وكان يقول أرحنا بها يا بلال ريحنا بالصلاة يا بلال في آخر لحظة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى عليه ثم يفيق ويغشى عليه ثم يفيق وكان حاجة واحدة بس هي اللي شغلاه أصلى الناس الناس صلت ولا ما صلتش يا ده انت يا رسول الله في سكرات الموت مش مهم عندي الموت المهم عندي انتوا بتصلوا ولا ما بتصلوش ده اخر ابتسامه ابتسمها النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب ان شاف المسلمين واقفين بيصلوا خلف ابي بكر رضي الله عنه وارضاه فابتسم النبي ثم اغلق الستار وفاضت روحه الى بارئها سبحانه وتعالى تعالوا اوصف لكم ركعتين نوافل مش هقول فرائض ركعتين نوافل من اللي كان النبي بيصليهم بس برضه بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن حذيفة ابن اليمان حذيفة رايح في يوم يسأل على النبي صلى الله عليه وسلم فلقى النبي واقف بيصلي الله أكبر وبدأ يقرأ في الفاتحة قال طب خلاص يعني مش معقولة بقى أفضل مستني النبي وهو بيصلي وأنا قاعد كده أقوم أصلي خلف النبي وكانوا متوضي طبعا أكيد يعني فقام وصف إيه خلف النبي أو بجوار النبي ووقف يصلي فهو بيوصف صلاة النبي فالنبي لما لقى حذيفة بيصلي جنبه فجهر بالصوت رفع صوته شوية عشان حذيفة يسمع هو بيصلي فقال فالنبي عليه السلام افتتح سورة البقرة قلت أكيد هيركع بعد مثلا خمسين آية ولا حاجة وكفاية كده ركعتين يعني فقال لقيت النبي مطول قلت يمكن يركع عند ال ال الآية رقم 100 مثلا لقى مطول فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكمل سورة البقرة لسه في أول ركعة النبي صلى الله عليه وسلم فحذيفة بيقول أكيد يعني النبي عليه السلام آه، آه، هيخلص سورة البقرة ويركع بقى لأن هو خلاص تعب حتى إن حذيفة قال لقد هممت بأمر قال وماذا هممت؟ قال هممت أن أخرج وأدعى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لقيت إن ما ينفعش إن أنا أسيب النبي صلى الله عليه وسلم قال فلقيت النبي خلص سورة البقرة قلت الحمد لله هيركع فجأة لقى النبي راح داخل على سورة النساء مع ان بعد البقره ال عمران وده دليل على ان التنكيس في الصلاه هو ان انت تقرا اول ركعه من سوره وتقرا في تاني ركعه من نفس السوره بس من ايه؟ من ورا. ف- ف- فقالوا يعني سبحان الله فراح داخل من سوره البقره على سوره النساء وراح مصلي بسوره النساء كامله وبعد ما خلص سوره النساء راح داخل على سوره ال عمران وراح قراها كامله ثم بعد ذلك ركع. سيدنا حذيفه بيوصف صلاه النبي بيقول كان بيصلي بالبقرة والنساء وآل عمران لا يقف عند آية فيها سؤال إلا وقف وسأل الله من فضله ولا آية فيها ذكر النار إلا واستعاذ بالله عز وجل من النار كل آية كان يقف عندها تخيل حضرتك وقراءة النبي كانت مسترسلة لدرجة أن أمنا عائشة بتقول لك لو كنت تحب تعد الحروف خلف النبي لاستطعت أن تعدها وقف صلى بالبقرة والنساء وآل عمران وركعة سيدنا حذيفه بقى ودي الجميل في المساله بيقول فكان ركوعه قريبا من قيامه يعني الركع وهو راكع كده كان بيركع يقول سبحان ربي العظيم قد الوقت اللي قضاه في سوره البقره وال عمران والنساء ثم قام من ركوعه فكان قيامه قريبا من ركوعه وقيامه وقراءته ثم سجد فكان سجوده قريبا من قراءته وإيه؟ وركوعه الركعه كلها او ركعتين كلهم كانوا على نفس المنوال صلى الله عليه وسلم تخيل حضرتك حب النبي للصلاة فعلا وجعلت قرة عيني في الصلاة عشان حد يصلي ركعتين في كل ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء والركوع زي القراءة والقيام زي القراءة والسجود زي القراءة ده شيء فوق الخيال النبي كان بيصلي في اليوم والليلة كم ركعة يا جماعة 40 ركعة احفظوا الكلام ده 40 ركعة كان بيصليهم 17 فرائض و12 رواتب اللي هي السنن اللي حوالين الصلاة اثنين قبل الصبح أربعة قبل الظهر اثنين بعد الظهر اثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء دول 12 و11 ركعة قيام ليل احسبهم كلهم 17 و12 29 و11 40 ركعة متقفلين ما شاء الله 40 ركعة النبي بيصليهم في اليوم والليلة فعلا وجعلت قرة عيني في الصلاة طب تعالوا نشوف بقى السلف الصالح من الصحابة والتابعين الصالح بالنسبة لهم ايه عثمان بن عفان وقبل عثمان بن عفان ابو بكر الصديق خد مكان كده زي مسجد كده في فناء الدار وكان يصلي بقى ويتنفل فيه والصبيه والنساء يتفرجوا عليه وهو عمال يبكي وكانهم شايفين امر من نسج الخيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وعن ابي بكر عن كل الصحابه كان بيخلي تلت الليل للصلاه والتلت الثاني للنوم والتلت الثالث يروح يدور في شوارع المدينة يطمئن على أحوال الرعية لدرجة أن رجل عامل جاي له من خراسان بيقول له يا أمير المؤمنين ألا تنام قال إن نمت الليل كله ضاعت نفسي وإن نمت النهار كله ضاعت رعيتي عمر بن الخطاب يقسم لدرجة أن هو من كثرة البكاء كان في وجهه خطان أسودان من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى عثمان بن عفان واسمع بقى العجب العجاب كان يصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر كأنك ما سمعتش حاجة أ- عشان ما تقولش يعني ان انا بعقدك لا بس ده حقيقي بجد وال- والسند صحيح كالشمس عثمان ابن عفان اسمع اسمع ال- ال- اللفظ ده مرة تانية عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه كان بيصلي كل يوم في ركعة الوتر بالقرآن من أوله لآخره رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الحديث اللي رواه مسلم لما قال زوجني ابي وما كان لي من رغبه في الزواج لانه كان مشغول جدا بالعباده في ليله الدخله ليله البناء ليله اللي ربنا اكرمه بها بزوجه جميله طيبه مباركه دينه يومها قام وصلى بزوجته قيام الليل ب 16 جزء من اول البقره لحد اخر سوره الكهف وهي ما شاء الله وراه لان لو طلعت ممكن تتطلق فما شاء الله واقف وراه ما شاء الله يعني جبل ما شاء الله خ- في ليله الدخله واحد مشغول بانه مش يشوف زوجته ويطمئن على احوالها ويراعي ظروفها لا ده واقف يصلي قيام الليل جه الصبحيه عمرو بن العاص بيسال زوجه ابنه كيف حال عبد الله قالت نعم الع... شوف الادب شوف النساء ما شاء الله قالت نعم العبد لربي لم يفتش لنا عن كنف هو ما عرفش اذا كان اتجوز ولا لا انما هو ما شاء الله في العباده الله اكبر 10 على 10 ع- عبد الله بن عمرو بن العاص دي كانت عبادته عروه بن الزبير رضي الله عنه وارضاه لما جاله المرض في رجله وارادوا ان يقطعوا رجله بالمناشير فقالوا له نسقيك كاسا من المرقد لعل عقلك ان يذهب عشان ما تحسش بس بالم القطع قال لا والله لا اذهب عقلا من حنين الله ولكن انتظروا فاذا دخلت في الصلاه فاقطعوا رجلي فلن اشعر ان شاء الله دخل في الصلاه وقرا وركع وسجد وهو ساجد خدوا رجليه قطعوها بالمناشير فأغشي عليه يوما كاملا وانتوا عارفين بقى بقيه القصة ال- الشاهد في موضوعنا لهم أنا وأنا بصلي اقطعوا رجلي أنا مشغول بربنا فمش هحس بحاجة في الوقت دوت وهم بيقطعوا رجله بالمناشير ومن غير لا بنج ولا مخدر ثابت البناني اللي كان بيحب قيام الليل بشكل غير عادي كان بيقول كابدت قيام الليل عشرين سنة كنت أدفع نفس قيام الليل دفعا ثم تلذذت به عشرين أخرى فوالله إني لأدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها ببعت الهم إن أنا أخلص قيام الليل أنا مش عايزه يخلص الحسن لما سألوه كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نصلي شوف وصف الصلاة وكأننا وقوف على الصراط اللي هو أحد من السيف وأدق من الشعرة قال وكأننا وقوف على الصراط والجنة عن اليمين والنار عن اليسار والكعبة من أمامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض أرواحنا بعد تلك الصلاة ونحن جميعا بين يدي الله ثم إذا قضيت الصلاة لا ندري أقبلت أم ردت علينا سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة واسعة أربعين سنة يصلي خلف الإمام لا تفوته تكبيرة الإحرام بيقول والله ما أذن المؤذن منذ أربعين سنة إلا وأنا في المسجد وما كبر الإمام إلا وكنت خلفه في أول صف خلف الإمام رضي الله عنه وارضاه مسلم بن يسار كان بيصلي والمسجد البصرة تلت المسجد اتهد الناس جريت وفزعت وهو فضل واقف يصلي فلما خلص ال- الهدم دوت والزلزال اللي حصل ده راحوا رجعوا له قالوا له يا مسلم اما شعرت واما فزعت قال والله ما دريت ايه اللي حصل قال لا ولا حاجه ده بس تلت المسجد اتهد قد ايه كان مشغول بالصلاه شيء عجيب جدا فعلا وجعلت قره عيني في الصلاه اسمعوا احلى جملتين واحلى خبرين حاجه فعلا لو ما طلعتوش من الدرس ده كله الا بالخبرين دولت كانوا كفايه حديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله بيقول غزونا مع رسول الله قوما من جهينه قال فقاتلوا قتالا شديدا وبعدين المشركين في اخر القتال قالوا لبعضهم ايه قالوا انه ستاتيهم يعني المسلمين صلاه هي احب اليهم من اولادهم المشركين اللي بيشهدوا للمسلمين بيقولوا الصلاه اللي هتجي لهم بعد شويه ديت هم بيصلوا خمس صلوات هتجيهم صلاه هي احب اليهم من اولادهم اخر خبر اختم بيه قبل الفاصل ان وده خبر بقى انا بعتبره العجب العجاب الحديث ايضا رواه مسلم الصحابة في يوم من الأيام حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيكلمهم عن المسيح الدجال وفكروني نفسي فعلا أعمل لكم هنا في قناة اقرأ الحبيبة إلى قلبي أعمل لكم رحلة إلى الدار الآخرة كاملة بفضل الله فسألوا النبي عن المسيح الدجال هيقعد قد إيه في الأرض يا رسول الله لما يظهر قال لهم أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كسائر أيامكم فالصحابة كان في حاجة واحدة بس اللي شغلاهم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام زي أيامنا طب يا رسول الله اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم قال لا بل اقدروا له قدرة يوم الشمس مش هتغرب فيه لمدة سنة كاملة ده يوم من أيام المسيح الدجال اللي هو أول يوم او يوم هيفضل مسيح الدجال فيه يعني بالمنظر ده اليوم هيبقى سنه كامله اليوم ده سبحان الله طب نصلي فيه ازاي قال احسبوها آه، بين الظهر والعصر ثلاث ركعات يبقى ثلاث ساعات يبقى بعد ثلاث ساعات هنصلي العصر وبين العصر والمغرب ساعتين بعد ال- وهكذا اقدروا له قدره ده اللي كان شاغل قلوب الصحابه والتابعين وده اللي كان قره عين النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نكمل موضوع قره عين النبي ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
ونسعد بنور نبي الوفا حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يبايع حد أبدا إلا لما لازم يبايعه من ضمن الأشياء لازم تصلي جرير بن عبد الله والحديث رواه البخاري قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فعشان كده لو كنت هتبايع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هينفع تبايعه وانت ما بتصليش الحاجة التانية ممكن واحد يقول لي وانا هاخد ودي معاكم في الكلام عشان انا عارف ممكن ده يقول ايه وده يقول ايه ممكن واحد يقول لي طب شيخ محمود هو يعني هي الصلاه بالعافيه ده حتى ربنا بيقول لا اكراه في الدين اقول له خد بالك لا اكراه في الدين دي دي مش للمسلمين ده للي مش مسلم يعني للمشركين او للكفار قبل ما يخشوا الاسلام لا اكراه في الدين لكن ما دمت دخلت في الدين يبقى ادخلوا في السلم كافه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم طالما اشتغل طالما دخلت الإسلام وبدأت وب- وأصبحت مسلم لازم خلاص تنفذ كل أوامر ربنا سبحانه وتعالى ودي مثال صغير لو إن واحد قالوا له هنشغلك في شركة والشركة ديت مرتبها 5000 دولار في الشهر موافق يقول موافق ده أنا هطير من الفرحة 5000 دولار حد طايل طيب آه، موعدنا من 5 الصبح ل 5 المغرب موافق مفيش مشكلة هل ينفع بعد ما مضى العقد واتفق خلاص وخد عربون مبلغ وبدا يشتغل يقول لهم بس يا جماعه حته خمسة الصبح دي يعني هو احنا يا جماعه يعني ما ينفعش من عشرة الصبح ما انت اتفقت من الاول فما دمت انت مسلم يبقى خلاص انا اتفقت و- و- ووقعت العقد مع ربي سبحانه وتعالى بان انا مسلم وموحد لازم انفذ اوامر ربي سبحانه وتعالى وبعدين اسالك سؤال صغير هو ربنا محتاج صلاتك ولا محتاج صلاتي ده ربنا اللي قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اللي رواه مسلم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا وأسألك سؤال تاني طب بالله عليك لو صليت هتخسر إيه؟ يعني أنت لو صليت فلوسك هتضيع صحتك هتروح آه، الاولاد آه، هيسقطوا الزوجه اللي كانت جميله مش هتبقى جميله بالعكس ده انت لو صليت ربنا هيبارك لك في زوجتك واولادك وصحتك وعافيتك انا عايز اقول لك لو بتحب امك وابوك صلي عشان كل ده هيبقى في ميزان حسناتهم لو بتحب زوجتك واولادك صلي عشان ربنا يحفظهم الصلاه قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم واحد بقى يقول لي والله يا شيخ محمود يعني انت كده سخنتني وقلبي انفتح وان شاء الله اصلي بس يعني ايه برضو شجعني اكتر افتح الكتالوج وعرفنا فضائل الصلاة اذكر لك ما لا يقل عن 40 فضيلة من فضائل الصلاة وهي أكثر من ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى لكن صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول حاجة وسامحوني يعني الريتم يكون سريع لأن الدرس طويل شوية أول حاجة الصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادتين قال صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعدها على طول وإقام الصلاة خد بالك فده الركن الأعظم عمرك تخيلت عمارة معمولة بثلاث عمدان والعمود الرابع ضايع العمارة هتقع فالصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين الحاجة الثانية الصلاة تعصم دمك ومالك في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان رجل كان النبي بيوزع الغنائم فراجل جه للنبي عليه الصلاه واتكلم معاه باسلوب مش كويس وقال له يا رسول الله اتق الله فقال النبي ويحك الست احق اهل الارض ان اتقي الله فخالد بن الوليد كان سخن شويه قال له يا رسول الله الا اضرب عنق هذا الرجل قال لا لعله أن يكون يصلي يمكن يكون بيصلي فما دام بيصلي فدمه معصوم وماله معصوم وشوف مدى عظمة الصلاة ان المولى عز وجل سبحانه وتعالى بعزته وجلاله يقول في الحديث القدسي الذي رواه مسلم قسمت الصلاه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال استحضر المعنى ده واستحضر المعنى ده وانت واقف بتصلي وبتسجد بين يدي الله سبحانه وتعالى فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا في عليائه حمدني عبدي فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال جل وعلا أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال جل وعلا مجدني عبدي فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال جل وعلا هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فنصف الفاتحة مناجاة بينك وبين ربك والنصف الثاني سؤال ولعبدي ما سأل الله أكبر ولذلك تعال نشوف الفضيلة الثانية الوضوء بس قبل ما تصلي بيفتح لك أبواب الجنة الثمانية حديث رواه آه، الإمام الترمذي بسند صحيح أن النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية شفت الصلاة حلوة إزاي وشفت الهدوء جميل إزاي وشفت الجنة قريبة إزاي تعالوا نكمل الصلاة أفضل الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم لما سئل عن أفضل الأعمال قال أفضل الأعمال الصلاة لوقتها حديث تاني رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع يعني إيه خير موضوع؟ يعني خير ما وضعه الله أو ما شرعه الله من العبادات أفضل عبادة ربنا شرعها هي الصلاة الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر الصلاة لسه فاتحين الكتالوج وبنتكلم اهو الصلاة امتثال لأمر الله ربنا بيأمرك فأنت بتنفذ ربنا قال قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة المؤمنين بس هم اللي ينفذوا غير المؤمنين مش هينفذوا فالمؤمن بيقول سمعنا وأطعنا يا رب العالمين لكل أمر تأمرني به وبيقول سمعنا و و و سمعنا وانتهينا لكل نهي بتنهاني عنه يا رب العالمين لأن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم في الحديث الجميل اللي رواه أحمد بسند صحيح إن حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فراح مجمعهم في المسجد الأقصى في بيت المقدس وراح قايل لهم إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن كم من ضمن الخمس كلمات قال وأمركم أو وآمركم بالصلاة وإن فإذا صليتم فإذا صليتم فلا تلتفتوا أو فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت يبقى من ضمن الخمس كلمات اللي ربنا أمر بها يحيى بن زكريا وأمر يبلغها لبني إسرائيل وأمركم بالصلاة فاللي ما بيصليش بيرتكب مخالفة ولذلك كان في شاب صغير أو صبي صغير عنده 10 سنين راكب مع والده رايحين مشوار والده ما لقاش مكان يركن ركن صف تاني جه رجل المرور عربيه مين دي؟ قال له عربيه والدي فين؟ قال له ده في السوبر ماركت قال له طيب آه، هعمل له مخالفه لانه واقف وعامل مخالفه مروريه قال له طب حضرتك ممكن اسالك سؤال؟ قال له اتفضل يا ابني قال له حضرتك صليت الفجر النهارده؟ قال له انا اصلا ما بصليش قال له خلاص حط المخالفه والدي هتحط له مخالفه يدفع عليها 50 جنيه وانت ارتكبت مخالفة في حق الله هتدفع عليها عمرك كله لأنك ممكن تتحرم من دخول الجنة فتاب هذا الرجل على يد هذا الصبي الصغير بفضل الله سبحانه وتعالى الصلاة ربنا سماها إيمان الصلاة إيمان والعبادة الوحيدة اللي ربنا سماها إيمان وسماها النبي أو سمى النبي تاركها كفر هي الصلاة الحاجة الوحيدة قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ما كان الله ليضيع صلاتكم عند البيت وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع أربع حاجات بأمركم بيها وأربع حاجات بنهاكم عنها فكان فيما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان؟ النبي بيوضح لهم شوف يا أخي شوف أسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي أنت وأمي وروحي يا رسول الله شوف الأسلوب البسيط بيقول لهم وآمركم بالإيمان أتدرون ما الإيمان؟ قالوا يعني يعني سكتوا كده فالرسول بيقول لهم قال الايمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تخيل حضرتك وتخيل حضرتك من عظم شأن الصلاة هي الفرائض بدأت تفرض على المسلمين في سنة 2 هجريا سواء صيام سواء زكاة سواء صلاة إلى غير ذلك من العبادات في في ليه- في يوم في 2 هجريا لكن الصلاة بالذات الصلاة بالذات هي الوحيدة التي فرضت من فوق سبع سماوات خدوا بالكم فرضت من فوق سبع سماوات في رحلة الإسراء والمعراج أمر المولى عز وجل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأمر أمته أن يصلوا في اليوم والليلة خمسين فريضة كم فريضة؟ والله العظيم خمسين فريضة فسيدنا النبي عليه السلام طبعا سمعا وطاعة خلاص خمسين فريضة طب تخيل حضرتك لو كانوا خمسين فريضة يعني معنى ذلك نقوم نصلي الله أكبر نخلص صلاة لسه الزوجة بتقول لك الأكل محطوط تلاقي الفريضة اللي بعدها إيه؟ طب خلي الأكل اللي بعد الفريضة رقم 49 ما حدش هيلاقي وقت لا ياكل ولا يشرب ولا يشوف زوجته ولا اولاده ولا يشوف اي حاجه فالنبي عليه السلام استحيا خلاص 50 50 عدى على سيدنا موسى قال له ها ماذا فرض عليه؟ قال له 50 صاع قال له امتك لا تطيق انا عندي خبره بقى بمعالجه الامم والتعامل معهم لا لا اذهب الى ربك فسله التخفيف فظل النبي صلى الله عليه وسلم يصعد ما بين ربه جل وعلا ما بين موسى عليه السلام وكل مره يخفف له خمس صلوات خليهم 45 طب 40 طب 35 لحد ما في الاخر خالص ربنا قال له خمس صلوات باجر 50 يعني خمس صلوات اللي اتفرضوا دولت هو- والاجر كمان ب 50 صلاه اللي كانت مفروضه فسيدنا النبي عليه السلام لما قال لسيدنا موسى كده فقال له ارجع لربك فساله التخفيف قال لا لقد سالت ربي حتى استحييت فالصلاه الوحيده اللي فرضت العباده الوحيده اللي فرضت من فوق سبع سماوات هي الصلاه ومين السبب اللي خلاها من 50 لخمسة بتصلى عليه صلى الله عليه واله وسلم الصلاه هي القاسم المشترك بين كل الاديان مفيش دين يا جماعه من لدن آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة ما فيش دين إلا وجاء بعد التوحيد مباشرة بالصلاة تعالوا نشوف مع بعض كده المولى عز وجل يحكي عن النبي إبراهيم عليه السلام قال ربي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية آه، المولى عز وجل يخاطب موسى عليه السلام إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري آه، المولى عز وجل بيخبر إن الملائكة نادت مريم أم عيسى يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين سيدنا عيسى عليه السلام قال وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل فكان من بين الميثاق وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال جل وعلا مخاطبا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى الأنبياء كانوا بيصلوا واحد يقول لي أصل أنا ما بصليش بس قلب أبيض يعني قلبك أبيض من, من الأنبياء ده الملائكة كانوا بيصلوا الملائكة كانوا وما زالوا بيصلوا معقول أنت قلبك أبيض من الملائكة ومن الأنبياء وم- ومش بتصلي لا أكيد أنت بتضحك على نفسك يبقى لازم تصلي ناوي ولا مش ناوي حتى لو مش ناوي أنا وراك مش هنخلص الحلقة إلا لما تصلي بس قبل ما تصلي صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم الصلاة وعشان بقى تغير بقى وحرك جواك بقى الحب للصلاة تخيل حضرتك ان الكون ده كله اللي حوالينا ده كله بيسجد لربنا ويسبح بحمد الله وبيعبد ربنا طب بالله عليك ما غيرتش معقوله الجبل احسن مني يا ده عيب قوي معقوله الشجر طب بلاش الشجر الحجر معقوله الحجر احسن مني انا ليه يعني ده انا ده انا انسان ولقد كرمنا بني ادم وبعدين انت مسلم بقى ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان ارسلت احمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم ربنا بيقول الم ترى ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات شوف قال إيه بعدها كل قد علم صلاته وتسبيحه كل كائن عارف الصلاة والتسبيح بتاعه الله أكبر المولى عز وجل يقول ألم ترى أن الله يسجد لهم من في السماوات ومن في الأرض عد معايا والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس بس في صنف تاني مش عايز تصلي سبحان الله شوف لما يعني لما ربنا بيقول وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبحهم لما يخبر المولى عز وجل إن الملائكة بيصلوا فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون في رحلة الإسراء والمعراج حبيبنا صلى الله عليه وسلم شاف الملائكة في ثلاث أوضاع ملائكة قيام بين يدي الله وملائكة ركوع بين يدي الله وملائكة ساجدين لله سبحانه وتعالى فتمنى أن يجمع الله له تلك الهيئات الثلاث في عبادة واحدة فكانت الصلاة فيها قيام وركوع وسجود لدرجة أن لما ينفخ في الصور يوم القيامة خد بالك الملائكة لما يقوموا من بعد النفخ دي نفخة البعث فيقولون سبحانك وهم ساجدين من يوم ما خلقوا لحد ما نفخ نفخة البعث سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سجدة واحدة في مليارات السنين بيقولوا ما عبدناك حق عبادتك ده حتى الجن حتى الجن بيصلوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فعيب قوي يبقى الحجر أفضل مني والشجر والنجوم والجبال والدواب والدنيا كلها أحسن مني وأنا ما بصليش الدنيا كلها بتسبح وبتصلي وأنا نشاز في الكون ناوي تصلي أكيد بقى إن شاء الله إن شاء الله هتصلي الصلاة شعار ديار المسلمين لما نعوز داخلين بلد كده نعرف البلد دي مسلمة ولا مش مسلمة نعرفها من حاجتين الأذان والصلاة ولذلك يقول أنس كما عند البخاري كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا غزا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح فينظر يستنى شوية لحد وقت صلاة الصبح فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم يبقى بنعرف ديار المسلمين من المساجد مش من السينمات والمسارح واخد بال حضرتك ولذلك شاب او صبي صغير برضه واقف في يوم من الايام كده هو بيصلي وما شاء الله وكويس وجميل عدى عليه اتنين كبار في السن فوق ال 40 سنه فبيقول له آه ابني حبيبي آه، ما تعرفش آه، الشارع اللي بيودع السينما فين؟ قال له حضرتك الشارع دوت بيودع السينما اما الشارع ده بقى فبيودع المسجد وشوف حضرتك عايز تروح فين اتكسفوا الاثنين فقالوا نروح المسجد وتابوا بسبب كلمه هذا الصبي الصغير الصلاه ترمومتر وميزان عايز تقيس ايمانك قيس ايمانك بحاجتين الصلاه والاخلاق يا سلام بجد الاخلاق النبي قال عنها صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا حط ترمومتر تحت اللسان كده تعرف درجة حرارتك حط الترمومتر في قلبك تعرف إذا كان الإنسان ده عنده أخلاق ولا ما عندوش أخلاق إيه الترمومتر اللي في القلب ده ترمومتر الأخلاق تعرف إيمانه عامل إزاي إيمانه وصل لحد فين من خلال الأخلاق وتاني حاجة يقاس بها إيمان العبد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الدار قطني بإسناد حسن من أراد أن يعلم ما له عند الله فلينظر ما لله عنده حاتم الأصم في يوم من الأيام فاتته صلاة العشاء في جماعة هيصليها بس فاتته في جماعة فجلس يبكي فجاله ثلاثة من أهل المدينة يعزوه فاشتد بكاؤه قالوا له قالوا له بتبكي ليه قال ابكي لاني لما لما فاتتني صلاه العشاء في ال- في, في جماعه جاني ثلاثه من اهل المدينه يعزوني ولو مات ولد من اولادي لجاءني اهل المدينه جميعا يعزونني ووالله لموت اولادي جميعا اهون علي من فوات صلاه العشاء في جماعه الصلاه مدرسة الأخلاق الحسنة المفترض يا مسلمين المفترض يا حبايب النبي صلى الله عليه وسلم إن كل إنسان بيصلي لازم تكون أخلاقه حلوة المولى عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة بتحسن الأخلاق بتهدي النفس بتخليك صبور بتخليك رحيم بتخليك رقيق القلب الصلاة بتنهاك عن فعل المنكرات المولى عز وجل بيقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وبعدين خد بالك من حاجة كمان دي بت- بتأثر في قلبك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولذلك قالوا للنبي حديث رواه أحمد بسند صحيح قالوا له يا رسول الله إن, إن فلانا يصلي الليل كله ما شاء الله بيصلي الفرائض وبيصلي كمان قيام ليل فإذا أصبح سرق يعني هو بي- ما شاء الله في العبادة والقيام زي الفل يصبح الصبح يسرق قال أما إنه ستمنعه صلاته اصبروا عليه ذكروه بالله لكن اطمنوا ما دام بيصلي اكيد الصلاه هتمنعه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد تعالوا نكمل كرة عين النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد ما نصلي على النبي
ونسعد بنور نبي الوفا في حضن يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إخواني وأحبابي بالله عليكم أنا محتاج إن إحنا في الحلقة دي بالذات عشان هي حلقة عملية شوية عايزين نصلي وعايزين نرجع لربنا عشان ربنا ينصر الأمة وعشان ربنا يرفع البلاء عن المسلمين في كل مكان أنا عايز تفاعل دلوقتي حالا معايا على الإيميلات وعلى شريط القناة عايزين نشوف مين اللي هيصلي ومين اللي هيرجع ان شاء الله من الليلادي ويبقى عهد بينه وبين ربنا ويجدد البيعه مع النبي عليه السلام ويقول ان شاء الله من الليلادي لا يمكن تفوتني صلاه بفضل الله سبحانه وتعالى وعلى فكره الدرس ده مش هيتحمل احنا نخلصه النهارده فهنخلص النص النهارده والنص الثاني الحلقه القادمه ان شاء الله برضو تبقى بكره كره عين النبي صلى الله عليه وسلم والحلقه اللي بعدها ان شاء الله تبقى كلها اسئله ويعني تليفونات حضراتكم ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين الصلاه يعني ليه ما بنحافظش على الصلاه صحيح بجد كتير من الناس يقول بصلي وبعدين بقطع ما بقدرش اداوم مع ان احنا بنداوم على حاجات كتيره جدا في حياتنا زي الاكل زي الشرب زي العلاج زي آه، ان آه، ان بعض الناس اللي بيروح مباريات كره قدم الماتش الساعه 3 تلاقيه من الساعه 9 الصبح قاعد هناك آه، آه، آه، في في المسارح يقول لك آه، ارجو الحضور قبل رفع الستار بربع ساعه لو جيت بعد كده ممكن ما تخشش خالص ففي آه، انتظام امال الصلاه اشمعنى الصلاه اشمعنى الصلاه احيانا بعض الناس بيجمع الصلوات الخمسه كلها ويصليها اخر اليوم او يصليها بكره و- و- والصلاه يعني يعني ينفع انت تقبل ان انت تاكل آه، اكله بايته م- يعني مش فدي- ما بتقبلهاش في امور الدنيا فكيف تقبلها في امور الدين وبعدين الانسان المسلم دايما مظبط حياته ومواعيده كلها على الصلاه يعني بدل ما يقول قابلني الساعه 5 قابلني الساعه 6 لا قابلني بعد العصر قابلني بين المغرب والعشاء قابلني بعد صلاه العشاء قابلني الفجريه دايما يظبط مواعيده وحياته كلها مع الصلاه اكيد كل واحد فينا نفسه يبقى له سهم يعني ايه يعني احيانا بعض الشركات الاستثماريه الكبيره تقول لك تعالى وادفع مبلغ كذا ويبقى ليك سهم كبير جدا في شركه وليك ارباح عاليه جدا ناس كتيره بتحرص على الموضوع دوت والا فالكل يعرف ما ماذا حدث في شركات توظيف الاموال والناس كانت بتدفع فلوس قد ايه طيب تحب يكون ليك سهم كبير في الاسلام سه- اسهم الاسلام ثلاث انواع مين اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح قال ثلاث أحلف عليهن والنبي بيقسم صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين قال ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له في الاسلام لا يمكن ربنا يساوي بين ده وبين ده واحد ليه سهم في الاسلام والتاني ملوش سهم لا يمكن ربنا يساوي بين الاثنين قال واسهم الاسلام ثلاثه الصلاة والصوم والزكاة ديت الأسهم بتاعة الصلاة بتاعة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى اللي بيصلي يا حبايب قلبي يبقى في حفظ الله ورحمته وكلاءته ورعايته تبقى في حماية ربنا يبقى ما فيش حد في الدنيا ممكن يتعرض لك طول ما انت بتصلي وخصوصا صلاة الصبح يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فهو في ذم انت خلاص اصبحت في ذمة الله ولذلك كان في طفل صغير قال لوالده نفسي اصلي معاك الفجر يا والدي انا قريت الحديث ده جميل قوي فيا ريت تصحيني والا لو ما صحتنيش مش هروح المدرسه فالاب ما رضيش يصحي ابنه لان الدنيا برد فسابه كده نايم وما رضيش يصحيه جه وقت المدرسه بيصحيه قال له مش رايح انا قلت لك تخليني اصلي الصبح معاك في جماعه اروح المدرسه ما تصحينيش مش هروح فالمهم ما كان من الوالد تاني يوم حرصا على موضوع المدرسه راح مصحي صلاه الفجر صلى الفجر في جماعه وراح البيت فطر وراح ايه راح المدرسه فهو رايح المدرسه قدر ربنا سبحانه وتعالى ان آه، راح متاخر خمس دقايق المدرس راح مذنبه آه، عند السبوره كده هو ثلاثه كمان ومسكهم بقى ضرب ايه بالعصايه بال- بالخرزانه ضرب الاولاني والثاني والثالث وجه يضرب الولد ده فقال له معلش يا استاذ انت النهارده بالذات مش هتقدر تضربني قال له ليه يا ابني مين اللي هيحوشني عنك قال له لاني الان انا في ذمه الله وفي حمايتي تقدر تضربني قال له لا قال له لاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله يعني في حمايه الله سبحانه وتعالى وفي حفظه الصلاه لما تصلي بجد هتجلب ليكم الرزق الناس اللي قلقانه على الرزق الناس اللي زعلانه عشان الفلوس الناس اللي بتقول نفسنا نشتغل بقى ونكسب و و. الصلاه بجد توسع رزقك ربنا بيقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ربنا وضح انه نزل المال الفلوس ديت لهدف واحد بس حديث قدسي رواه احمد بسند صحيح ربنا قال ايه انا انزلنا المال خد بالك لايه مش للمشاريع بقى وشراء الاراضي وال... وتسقيع الاراضي والبيوت و... قال انا انزلنا المال لاقام الصلاه وايتاء الزكاه وده مش معناه ان احنا هندروش بقى يعني هنصلي ون- ونب- ونقعد بقى في- ونصوم ونقعد نذكر ربنا ونسيب الشغل وما نعمرش الارض لا هنجمع بين الاثنين لكن الاساس انت اتخلقت عشان تعبد ربنا وتعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى ولو كان يجوز خد بالكم ولو كان يجوز لحد في الدنيا ركزوا معايا في الحته دي لو كان يجوز لحد انه يسيب الصلاه او يعذر في ترك الصلاه لكن اولى الناس المجاهد اللي بيجاهد في سبيل الله وعمال بيتضرب بالسيوف والرماح تخيل ربنا ما عذروش وشرع له صلاة اسمها صلاة الخوف هبشرحها لكم مرة انه يصلي صلاة الخوف وهو في أرض المعركة ولو شرع ان انسان يعذر ل- من- لترك الصلاة يبقى المريض التعبان اللي راقد على السرير ليل ونهار عمال بيتأوه ربنا ما عذروش قال له صلي وانت نا... وانت قاعد مش قادر صلي وانت نايم مش قادر طب بعينيك طب شوف قد ايه طب مش قادر تتوضى طب تيمم لم يعذر احدا ان يترك الصلاه ابدا سبحانه وتعالى الصلاة مش تجيب لك الرزق وبس لا وتزودك تجلب لك المزيد لئن شكرتم لأزيدنكم سبحانه وتعالى قال جل وعلا اعملوا آل داود شكرا ما قالش تكلموا أصل الكلام سهل قال اعملوا آل داود شكرا فعمل داود والمقصود بآل داود هو داود نفسه صلى الله عليه وسلم قال اعملوا آل داود شكرا فعمل داود شكرا فقام أحسن القيام وصام أحسن الصيام فكان يصوم يوما ويفطر يوما وكان عليه السلام كان يصلي ثلث الليل وكان يصلي نصف الليل وينام ثلثه وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه كان ينام نصف الليل ويقوم بقى في النص الثاني يقوم يصلي تلت الليل وينام السدس الاخير عشان لما يقوم بعد كده يصلي صلاه الصبح في جماعه المسلم يعني خد بالك ما يبانش عليه اثر قيام الليل فيكون ده اقرب للاخلاص حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم يصلي لحد ما تتورم قدماه وأمنا عائشة تقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول لها أفلا أكون عبدا شكورا الله يبقى الصلاة تجيب لك الرزق وتيسر لك كل حاجة وتبارك لك في حياتك وفي زوجتك وفي أولادك وفي دنيتك وفي صحتك وفي علمك وفي شبابك وفي كل حاجة ربنا يكرمك الإمام ابن جرير الطبري كان عنده حوالي 90 سنة وخارج مع تلاميذه فجم في مكان كده راح ناطط من فوق صخرة عالية قالوا كيف صنعت ذلك يا إمام قال تلك جوارح حفظناها في طاعة الله في صغرنا فحفظها الله علينا في كبرنا الصلاة سبب لأن أنت تنجو من حاجتين هم أهم حاجتين لازم تنجو منهم عشان تسعد في الدنيا والآخرة الصلاة سبب للنجاة من النفاق ومن النار يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن من صلى لله أربعين يوما في جماعة في جماعة في المسجد طبعا ده بالنسبة للرجالة ان النساء يصلوا في البيت وعايزة تصلي في المسجد ما دام ما فيش فتنة وما دام ميسر لها تروح ما فيش مشكلة بعد إذن الزوج من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار حديث اللي رواه البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن مشهد عجيب قوي من مشاهد يوم القيامة بيقول يوم القيامة يكشف, يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا النبي بيقول ايه بيقول يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى في عليائه جل جلاله هيكشف عن ساقه واحنا في ارض المحشر فيخر كل المؤمنين والمؤمنات سجدا لله سبحانه وتعالى في صنفين بس مش هيقدروا يسجدوا لله مين اللي كان بيسجد سمعة ورياء ما كانش بيسجد إخلاصا لله والنوع الثاني اللي ما كانش بيسجد خالص الحديث وضح لنا ان اللي كان بيسجد رياء وسمعة يجي يسجد جسمه كله يبقى طبقة واحدة يبقى عامل زي القلم كده يجي يقع يسجد على يعني ينزل عشان يسجد يلاقي نفسه وقع فين على ظهره والنوع الثاني وضحته الآية يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة إيه اللي خلاهم ما يسجدوش وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون اللي هيرفض أن يسجد لربنا في الدنيا الله جل وعلا يأبى أن يسجده له يوم القيامة لأن من علامات أهل الجنة أنه يسجد لله في أرض المحشر ثم بعد ذلك يأخذ كتابه بيمينه ويدخل الجنة ارتكبت ذنوب وقعت في خطايا وكل بني آدم خطاء وخير الت- وخير الخطائين التوابون مفيش حد في الدنيا ما عندوش ذنوب ولا اخطاء ما حدش معصوم الا النبي صلى الله عليه وسلم عايز ربنا يغفر لك ذنوبك صلي قوم صلي صلي ربنا يغفر لك اللي فات كله قول لي يا شيخ محمود على ضمانتك اقول لك على ضمانتي اقسم بالله واقف بين ايدين ربنا يوم القيامه واقول له يا ربي انا بحسن ظني بيك قلت على ضمانتي قوم وصلي وربنا مش هيغفر لك وبس لا ده في حاجه فوق ده كله حاجه بقى كده اوكازيون اوكازيون بجد ان ربنا مش هيغفر لك ذنوبك اللي فاتت لا دي انساها ده ربنا هيبدلها لك حسنات قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وما قالش بقى خلاص الحمد لله ثم قلبي أبيض والحمد لله وبحب ربنا وبحب الناس ومش مصلي بس إن شاء الله آه، ربك رب قلوب لا ده ربنا قال كده إلا من تاب وآمن وعمل لازم عمل وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحان الله روى مسلم عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة رجل ماشي شاف امرأة ودي فايدة غض البصر بقى شاف امرأة فتن بيها راح مقبلها وبعدين استغفر الله ده بيستغفر ربنا من قبلة شوف النهاردة بقى اللي بيحصل في الشوارع دلوقتي ربنا يعافينا ويعافيك ده محتاجين 24 ساعة الشعب كله رايح جاي استغفر الله استغفر الله يعني فاهم ازاي؟ اه يعني حاجة فده أصاب قبلة ودي ممكن تكون أول وآخر مرة في حياته فأصاب قبلة فأستغفر الله فراح للنبي يشوف مخرج الموضوع ده فالرسول عليه السلام راح إيه يعني خلاه صلى معاه العصر فلما صلى العصر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الله أكبر ولذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر الله يعني هتتغفر كل الصغائر أيوة والكبائر محتاجة توبة يعني أنت لو بترتكب كبيرة قول يا رب تبت إليك يا رب أستغفر الله تبت إليك يا رب وابعد عن الكبيرة ديت واستقم وإن شاء الله ربنا هيكرمك الصلاة لو أنت بقى متغاظ من الشيطان واكيد كلنا طبعا يعني مبقوقين من الشيطان لانه ياما وقعنا في مشاكل فعن نفسنا ننتقم منه عايز تنتقم من الشيطان قوم صلي عايز تنتقم من اليهود قوم صلي تخيل النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود ما حسدتكم على التسليم والتامين ان انت بتؤمن خلف الامام وتسل على التسليم و... و... و... و... والتامين ان انت بتؤمن خلف الامام فتخيل حضرتك و- ويعني حاجه عجيبه جدا يعني ده مجرد بس التامين خلف الامام فكيف ببقيه الصلاه فالصلاه تغيظ اليهود والصلاه تغيظ الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويوضح وقبل ذلك المولى عز وجل يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الشيطان مهمته يصدك عن الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى ف- فالنبي عليه السلام بيقول في بقى لما بتصلي كده وبعدين يحصل لك سهو كده او نسيان قال لك في سجدتين السجدتين دولت لو كانوا صلاتك تامه فخلاص يبقى انت كده ايه اعذرت نفسك امام الله ولو كان الصلاه مش تامه يبقى دي تجبر كسر ايه الحاجه اللي مش تامه طب لو كانت الصلاه تامه قال لك دي ترغم انف الشيطان قال صلى الله عليه وسلم في السجدتين على السجدتين هما سجدتين السهو يعني إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان وسمى السجدتين بالمرغمتين لا ده الشيطان بقى نفسه بيقول حاجة بقى تخض بقى بيقول إيه بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر عن الشيطان بيقول حاجة والحديث رواه مسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد قاعد بيقرأ في المصحف جت آية سجدة راح ساجد فإذا سجد المسلم الشيطان يقول إيه يع- يعتزل الشيطان وهو يبكي ويقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار يبقى الشيطان بيتجنن لما يشوف مسلم بيسجد لله سبحانه وتعالى تخيل حضرتك لو وقعت في أي كرب وياما ناس عندها كربات أسأل الله أن يفرج كرب المسلمين والمسلمات يا رب العالمين عندك كرب عندك حاجة ما مش بقول لك مش كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة فاذا لو يحصل لك مشكله كرب آه، مصيبه آه، اي حاجه حصل لك بلاء انت فيه قم صلي والله العظيم يكشف الكرب بالصلاه والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث حاجات دولت بفضل الله يفجروا أي كرب ويذهبوه بفضل الله روي أن ثابتا قال كان النبي إذا أصابته خصاصة نادى بأهله صلوا صلوا وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة كان يكتب في اليوم والليلة واسمع معايا الكلمة دي كان يكتب يكتب يؤلف في اليوم والليلة ما لا يستطيع ناسخ أن ينسخه خلفه إلا في أسبوع قالوا كيف ذلك يا إمام؟ قال ما وضعت قلما ولا رفعت إلا وأنا أسبح بحمد ربي فكان يقول فإذا وقفت أمامي مسألة حاجة كده مسألة فقهية علمية وقفت قدامه مش عارف يكتبها ولا عارف يقول فيها إيه كان يخرج إلى أرض خربة بجوار بيتي ويعفر جبهته في التراب ينزل يسجد في الأرض الخرابة دي في التراب ويعفر جبهته وأنفه في التراب ويبكي ويقول يا معلم داود علمني يا مفهم سليمان فهمني ويفضل كده على حالة الذل والانكسار الجميلة ديت بين يدي الله حتى يفتح الله عز وجل عليه في المسألة فيرجع فيكتب هذه المسألة الصلاة مش فرائض بس صلاة فرائض رواتب نوافل في صلاة اسمها صلاة ال- ال- الخوف في الاستسقاء في التوبة في الكسوف في الخسوف في صلاة إذا الصلاة بتستغرق عليك تستغرق عليك كل حياتك بفضل الله سبحانه وتعالى اللي أغرب من ده كله تخيلوا إن الصلاة علاج لجميع الأمراض النفسية قال جل وعلا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والصلاة كلها ذكر والعجيب في الموضوع أن في مجلة الدعوة العدد 1225 عميد الأطباء النفسيين في, ألمان في ألمانيا بيقول حاجة غريبة جدا بيقول كنت بشغل للمرضى الاذان وانا ما اعرفش ان ده اذان المسلمين انا سمعته فارتحت ليه فخدته على آه، كاسيت كده فبقيت اشغله في المستشفى لجميع المرضى النفسيين قال فاذا سمعوا الاذان وهم مش مسلمين سواء مسلمين او غير مسلمين تنشرح صدورهم ويفرحوا ويست... و- ويحصل لهم شيء من الامل والبشرى والسعاده فلما سالت بعض الناس هو ايه دوت اللي انا بشغله قالوا له ده الاذان بتاع الصلاه اللي بيصليها المسلمين أول ما بيسمعها الناس بيتعالجوا نفسيا قال إذا كان هذا شأن الأذان فكيف بالصلاة التي يصلونها مع هذا الأذان فأسلم هذا الرجل بفضل الله سبحانه وتعالى آخر حاجة نختم بيها ولا نخليها بعد الفاصل فاصل قصير ونرجع لكم وفي انتظار إيميلاتكم وتليفوناتكم وفي انتظار تفاعلكم مع الحلقة دي والحلقة اللي جاية سواء على الفيسبوك الخاص بموقع اقرأ أو بالخاص بيا أو آه، ب- بالإيميلات حاليا اللي هتتبعت دلوقتي عايزين نشوف مين اللي هيصلي وهنحطه إن شاء الله في لوحة الشرف أسأل الله عز وجل أن يضعنا جميعا في لوحة الشرف عنده في السماوات السبع وأن يجمعنا مع سيد ولد آدم في الفردوس الأعلى صلى على حبيبك
ونسعد بنور نبي
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أختم بثلاث عناصر في دقيقتين قبل ما نتلقى اتصالاتكم ونقرأ إيميلاتكم الجميلة ربنا يبارك فيكم آه عهد من ربنا بالمغفرة لكل إنسان بيصلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما آه عند آه أبي داود بسند صحيح خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له سبحانه وتعالى الحديث الثاني في البخاري ومسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله قال, قال كذلك الصلوات الخمس لا تبقي من ذنوب العبد أي شيء فعلا ربنا بيغفر لك ذنوبك بيغسلك بالصلاة الخمس لو عايز تقرب من ربنا وأكيد كلنا والله العظيم كلنا ذاك الرجل كلنا نفسنا نقرب من ربنا ربنا قال واسجد واقترب لو عايز تقرب مني انزل تحت هتطلع فوق يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اقرب ما يكون العبد من ربه يعني انا عايز اقول لك حاجه وعايز اقول لك حاجه اقرب موضع واقرب لحظه بنكون فيها قريبين من ربنا جدا واحنا ساجدين بين يدي الله اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا من الدعاء في روايه البخاري ان المولى عز وجل يقول وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه اكتر حاجه عايز تتقرب بيها الي قوم صلي الفرض يبقى قربت من ربنا سبحانه وتعالى ولو عايز تقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم قلت لك حاجتين حسن الخلق وكثرة السجود لأنه قال لربيعة سل شيئا رابعا أسألكم ورفقتك في الجنة قال فأعني على نفسك بكثرة السجود آخر عنصر خش على طول على الإيميلات والاتصالات إن الصلاة يا جماعة كانت آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم كان في آخر لحظات حياته كما عند أبي داود بسند صحيح كان يقول الله الله في الصلاة قال الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم النساء النبي بيوصي بحاجتين بالصلاة وبالنساء بيقول لك صلي اوعى تنسى الصلاة وارحم زوجتك اللي معاك ديت وراعيها واتقي ربنا فيها وكانت اخر ابتسامه زي ما قلت لكم كانت ابتسامه النبي لما شاف ابو بكر الصديق والصحابه واقفين بيصلوا وراه دي كانت بعض العناصر لما فتحنا الكتالوج وقلنا بعض السمات وفوائد الصلاه هنكملها الحلقه اللي جايه لكن نتعايش مع ايميلاتكم ومع تليفوناتكم ربنا يتقبل آه، الاستاذ اكرام او الاخت اكرام من تونس جزاك الله عنا خير الجزاء ربنا يبارك في حضرتك وجزاكي آه، محمد من المغرب احبك في الله كثيرا احبك الذي احببتني فيه ادعوا لي ان تلد زوجتي بخير ربنا يا رب ييسر لها الولاده بخير ويرزقهم الذريه الصالحه شعيب من اسبانيا آه، ادعوا لي بالذريه الصالحه ربنا يا رب يرزق جميع المشاهدين بالذريه الصالحه آه، مروه من الجزائر نحبك في الله ربنا يحبك ويسترك الاخت زينه أصلي لكن حياتي مليئة بالعقبات وأوراع الله ولكن لا تسير أمورنا فكل أولادي حياتهم متوقفة والعمل آه، والعمل آه، آه، في الحياة والعمل من يتزوج يفشل ومن يخطب يفشل وأشغاله متوقفة ده ابتلاء ما دمت أختي زينب بتصلوا وبتتقوا ربنا وبتعملوا كل الخير ده ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى ويبتلى الإنسان على قدر دينه احيانا صدر المسلم بجد من خلال احتكاكي بالناس احيانا صدر المسلم بيضيق من كتر الابتلاءات لكن لما نعرف ان ان النبي عليه الصلاه والسلام قال وان الله اذا احب قوما ابتلاهم نقول يا هو ربنا بيحبنا للدرجه دي خدوا بالكم فالدنيا ما هيش دار اكرام وانما يعطيها المولى عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب ولا يعطي الاخره الا من احب استمري يا اختي زينه انت واولادك على الصلاه والعباده وربنا هيفرجها ان شاء الله ماريو من الجزائر هل مرتكب الكبيرة يخلد في النار وكذلك النمام هل يخلد في النار وهل جاء لأنه جاء حديث أنه لا يدخل الجنة نمام من عقيدة الخوارج والمعتزلة أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار وهذا بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة العقيدة الصحيحة لأهل السنة والجماعة واحفظوا مني الكلام ده حبايبي لا يخلد مسلم أبدا في النار ما دام انه لما ارتكب الكبيره لم يكن يفعلها مستحلا لها يعني في فرق كبير بين انه إنز- عياذا بالله انسان بيشرب خمر وهو يعلم انها حرام لكن لم يستطع ان يتوب وبين انسان بيقولوا له الخمر حرام قال هي حرام يا يعني ربنا حرمها طب بسم الله ده انسان عياذا بالله بيستهزئ بالله سبحانه وتعالى اما مرتكب الكبير ايا كانت الكبيره خدوا بالكم لا يمكن أن يخلد في النار إن تاب منها تاب الله عليه وأبدل سيئاته إلى حسنات وإن لم يتب منها ومات على غير توبة خدوا بالكم الكلام الغالي دوت فهو في مشيئة الله لو شاء الله لغفر له ولو شاء لعذبه واستدلوا بالكلام ده منين العلماء الإمام النووي نقل ق- أقوال أهل العلم في قول المولى عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال فلو شاء الله لغفر لمرتكب الذنب الذي لم يتب من ذنبه فلو شاء الله لغفر له ولو شاء لعذبه يبقى إذا مرتكب الكبيرة بين ثلاث حالات إنه يتوب فربنا يبدل سيئاته حسنات إنه لم يتوب فهو في مشيئة الله لو ربنا هيتوب ع- هيسامحه من غير ما يعاقبه دي حاجة يبقى الحالة الثانية الحالة الثالثة إنه هيعاقبه فيخش النار على قدر الذنوب اللي ارتكبها ثم يخرج من النار إلى الجنة أمال إيه بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام أي لا يدخل الجنة مع أول الداخلين ولكن يؤخر حتى يعذب ثم يدخل الجنة واضح يا جماعة؟ طيب ال- زينب صدوق شكرا على البرنامج ومرجو ان تدعو لامي ان يتقبل الله عمرتها ان يسر امورها ربنا يتقبل عمرتها ويسر امورها مين معانا على التليفون الاخت زهر الاخت زهراء السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا ازي حضرتك يا شيخ أهلا أنا بحضرتك.
مبسوطة خالص ان انا بكلمك والله ربنا العظيم يسعد قلبك بلقاء النبي ان شاء الله
أنا نفسي تدعي لي ادعي لي يا شيخ ربنا يثبتني ويفرج همي ادعي ربنا لي الله يثبتك يخليك ويفرج همك وهم كل اللي شايفينه دلوقتي ادعي لي ربنا.
قوي قوي قوي يا شيخ محتاجة حاضر.
والله العظيم الدعاء بجد على عيني والله.
اخت زهراء على عيني حاضر ربنا يا رب يفرج همك وهم كل المسلمين يا رب العالمين آه، آمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شيخ محمود أهلا وسهلا آه، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون يا أختي آمة الله
شيخ محمود أيوة مع حضرتك
شيخ محمود جزاك الله كل خير الله يبارك في حضرتك وجزاك جزاك الله كل خير وكل العاملين بالبرنامج حضرتك يا رب العالمين ادعي لكل ال- المصورين ومخرج واستاذ شريف و- وكل العاملين في القناه ربنا يبارك فيهم يا رب يا رب والاستاذ اللي رد عليا في التليفون جزاكم الله كل خير يا آمين يا رب.
يا شيخ محمود انا آمين يا بدعي رب.
لك على طول والله امين يا رب العالمين اتهدينا على ايدية حضرتك والله العظيم الله يحفظك ده شرف لينا والله يعني يعني احنا بننسى التعب اللي بنتعبه لما نشوف ربنا يعني آه، آه، بيورينا ثمره من ثمرات الدع- الدعوه البسيطه ال- الهاديه ديت ربنا يا رب يتقبل يا رب ويبارك فيك يا اختي امانه الله. آه، الاخت زهره عبد الرحمن الاخت نسمه انا عايز اعرف ازاي اصلي بخشوع لسه جايين بقى ما تستعجلوش هنمشي بقى في موضوع الصلاه ده شويه كده عايزين نعرف ازاي هنصلي عايزين نص- نعرف ازاي هنصلي بخشوع هنتكلم عن صلاه الجماعه هنتكلم عن اجر صلاه المراه وهي حتى في بيتها هتصلي ازاي هنتكلم بقى شويه في الصلاه ونخش بقى في مواضيع كتيره كده خاصه بالعبادات علشان عايزين بقى ننشط العبادات عشان عايزين لما ندعي ربنا يكرمنا الاخت اسماء السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازاي حضرتك يا, يا شيخ؟
اهلا وسهلا بحضرتك أنا فرحانة قوي إني بكلم حضرتك ربنا والله.
يفرح قلبك يا رب.
ربنا يخليك أسأل الله يعني رب الع... أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتك إن يا شاء رب- الله يا رب امين يا رب بإذن العالمين.
الله أنا عندي سؤالين اتفضلي أنا يعني ربنا أكرمني الحمد لله وطلعت عمرة مرتين نعم فأنا يعني فرحانة قوي قوي قوي إن أنا طلعت عمرة نعم فرحانة لدرجة لا تتخيلها ربنا يفرحك يا رب فانا ممكن يعني من فرحتي اما اشوف واحد زي الشيخ محمود مثلا وجات السيره اقول ان انا مثلا ان انا ب- رحت عملت عمره او ربنا اكرمني بالعمره نعم فبرجع بعد كده بخاف ان يكون ده هذا رياء نعم نعم فبقعد يعني بأنب نفسي يعني انا ببقى خايفه نعم فعايزه اعرف يعني انا فعلا لا ما كده.
فيهاش حاجه يعني عارفه لو من باب الدلاله على الخير او من باب الفرحه وما دام انا قلبي حا- حاسس من جوايا ان انا ما بقولش كده رياء ولا حاجه يعني ما انا ممكن مثلا مثلا ممكن آه واحنا في البرنامج دلوقتي نقول يا جماعه مين هيصلي بقى يا جماعه ها مين هيبتدي يصلي فواحد يبعت رساله او واحده تبعت رساله دلوقتي انا من بكره هصلي يا شيخ محمود اسم فلانه او اسم فلان هل لو دي هل دي رياء لا ده من باب التشجيع والدلال على الخير والى غير ذلك فلعل وعسى يمكن حد غيرك معاه فلوس ومكسل يطلع من عمره لما تقولي لصاحبتك كده يمكن تشجع ربنا يتقبل يا رب ودايما كده نجدد النيه يا اختي اسماء ربنا يبارك فيك يا رب الاستاذ الخضر من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، أهلا بك يا شيخنا اهلا بيك اخي العزيز ربنا يحفظك ويحفظ اهل الجزائر نحن نحبك في الله يا شيخ حبك الذي احببتني فيه ربنا يسترك ويحفظك يا رب لك آه، أنا ماشي إن شاء الله أنا في- مقيم ببلجيكا يا شيخ محمود ربنا يحفظك و- ويبارك فيك آه، وأنا ماشي إن شاء الله في عيد الأضحى عند الوالدة والوالد ما شاء عندي الله سبع ما شفتش ال- الوالي- الوالدين ما شاء فادعي الله مع يا شيخ محمود الوالدين في في الجزائر الوالدين في الجزائر وأنا الله مقيم يبارك في لك فيهم يا رب.
بلجيكا الله يبارك لك فيهم وانا سعيد قوي قوي قوي انا يعني انا بحزن انا في مره من المرات كنت مسافر احدى الدول يا جماعه والله العظيم ما انسى اليوم ده فواحنا نازلين المطار فالظابط بيشوف جوازات آه، ال- ال- الناس اللي نازلين وكده كان مجموعه من الملتحين وكده فبيقول لواحد منهم بيقول له ايه ده يا ابني انت ما نزلتش بقالك كام سنه فقال له ما نزلتش بقالي سبع سنين قال له امك وابوك عايشين قال له اه قال له يا قلبك يا اخي الضابط اللي بيقول له كده قال له يا قلبك يا اخي سبع سنين ما تشوفش امك وابوك قال له اصل كنت ب- بعمل قرشين قال له تعمل قرشين وتسيب امك وابوك سبع سنين محرومين منك فكان حاجه عجيبه فانا مبسوط قوي والاخ خضر بيتكلم دلوقتي بيقول نازل اشوف امي وابويا ربنا يبارك لك فيهم ويبارك لهم فيك وبقول لكل المغتربين اوعوا تنسوا ابائكم وامهاتكم لو هتخسروا فلوس السنه كلها لو مش هيجمعوا حاجه خالص انزلوا بوسوا ايديهم ورجليهم لان هم مش محتاجين فلوس هم محتاجين حضن محتاجين آه، آه، قبله على الجبين محتاجين نبوس ايديهم محتاجين نقول لهم انتوا عاملين ايه ربنا يبارك فيكم يا رب ام محمد سلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ يا اهلا وسهلا بحضرتك من فضل حضرتك انا عايزه اسالك سؤال اتفضلي تحت عن امرك الصلاة أنا اتفضل.
بصلي بس بقطع كتير في الصلاة بس والله أنا نفسي ألتزم أعمل إيه حضرتك؟
ما احنا لسه كنا بنقول يا أم محمد من شويه بقول احنا محافظين على حاجات كتير قوي يعني ما شاء الله الاكل الله اكبر في مواعيده الفطار الساعه كذا الغدا الساعه كذا ده ده انا سمعت ان في ربنا يعافينا يا رب العالمين من ال- من العقول اللي بالمنظر ده علمت ان في نساء بتتطلق بسبب ان الاكل اتاخر ساعه او نص ساعه ربنا يعافينا فالشاهد في الموضوع ان الاكل بمواعيد العلاج يقول لك ال- الانتبيوتيك ده من كل 12 ساعه كل 6 ساعات يبقى كل 6 ساعات نظبط المنبه امال اشمعنى الصلاه ما بنظبطلهاش نفسنا عايزين يكون عندنا بس كده محمد ايه شويه حماس كده ان احنا كده نشوف هي الصلاه دي انا بصلي لمين لله وربنا مش محتاج صلاتنا بس احنا بنصليها ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى يبقى ده لقاء مع ربي حبيبي يبقى انا لازم اكون مشتاق للقاء ربي سبحانه وتعالى اول ما تسمع الاذان يا أم محمد سيب الطبيخ اطفي البوتاجاز وقوم صلي ربنا هيكرمك الاكل هي- هيطلع احلى اكل كانت رابعه العدويه تقول لزوجها احمد بن ابي الحواري تقول له كل يا ولي الله فوالله ما نضج الا بالتسبيح يعني وهي عماله بتطبخ عماله سبحان الله سبحان الله سبحان الله تخيلوا الاكل يطلع شكله عامل ايه بقى تخيل واحده تانية بقى مشغله ال ال ال ال النار على حله ال- المحشي وعماله بتسمع مايكل جاكسون المحشي هيتحرق ف ابو محمد بن السعوديه السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام يا اهلا وسهلا بحضرتك الله يبارك فيك اتفضلي يا ام محمد الله يسلمك ازيك يا شيخ محمود ربنا يحفظك يا رب ويحفظ اهل المملكه ويحفظكم جميعا يا رب كيف يا ريت يا ريت يا ام محمد وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون
كيف حالك يا شيخ الحمد لله بخير احمد الله اليكم جميعا والله لا لا اليوم انا مبسوطه جدا جدا على سماح مغ- مكالمتي معك يا شيخ محمد والله انا مرضانه ربنا يسعد قلوبكم يا رب العالمين ويكرمكم يا رب العالمين يديك العافيه يا رب انا مريضه والله على طول دكاتره ألف على سلامة.
طول مرضانه والله بصلي وبغيم الليل ده بعمل انت يا إيشي ام و- محمد انت يا ام محمد انت في السعوديه روحي كده انزلي مكه بقى كده و- و- وهات شويه ميه زمزم ربنا يكرمك ويعني ميه زمزم اشربي و- وفي غرفه ال- النوم كده رش جسمك بميه زمزم كده وزمزم لما شرب له و- و- ويعني ربنا يكرمك كده وعمره كده حلوه كده وربنا يكرمك وقومي صلي ركعتين وادعي ربنا سبحانه وتعالى واحنا ندعي لك ان ربنا يشفيك ويشفي كل مريض يا رب العالمين. الاخت نسمه انا عايز اعرف ازاي اصلي بالشوع هنعمل لكم ان شاء الله حلقه كامله الاستاذ محمود سلام عليكم انا عايز اقرا ايميلاتكم بس سامحوني بقى الاتصالات يعني السلام عليكم طيب الاخت زهره عبد الرحمن عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اريد ان اقول لك يا شيخ محمود مصر جزاك الله كل خير على ما تقدمه ربنا يبارك في حضرتك الاخ ابراهيم ابحث عن وظيفه قد وجدتها ولكن قد طلب مني شخص مبلغا من المال لكي اتوظف اقول لحضرتك حاجه لو انت بتبحث عن وظيفه ولقيت وظيفه والراجل اللي ماسك الموضوع ده مش هيوظفك الا لما تدفع رشوه ففي حالتين هنا اذا كانت الوظيفه ديت حق حضرتك يعني مش هي حق حد فمش هتاخدها الا بالفلوس دي ادفعها والوزر عليه اما لو كان الوظيفه خد بالك وركز في كلامي لو كان الوظيفه متقدم لها اكتر من واحد فما ينفعش تدفع لانك بكده بتاخد حق غيرك واضح كده آه نسيت اقول كان في اخ حبيب سالني ال- الدرس اللي فات عن مكفرات او أو كيف تت- كيفيه التوبه من الشرك الاصغر فانا ساعتها قلت على استعجال كده قلت ك- يعني الشرك الاصغر زي مثلا الحلف بغير الله وتكلمت لكن الشرك الاصغر طبعا يا جماعه يعني ده موضوع طويل ده مش مش مش كلمه وصغيره كده فان شاء الله نبقى نعمل لكم درس كامل عن كيفيه التوبه من الشرك الاكبر ومن الشرك الاصغر عشان انا حسيت ان انا يعني السؤال كان الاجابه عليه آه، يعني مقتضبه امه الله من الجزائر السلام عليكم
عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام آه، آه، الشيخ حبيت ن- نسقسيك على ال- الصلاة اتفضلي
ما ما ن- ما نخشعش في الصلاة خطرات ماشي دايما زعما الخشوع في الصلاة ها ايوا انا الخشوع يا امة الله ربنا يحفظك ويعزك ان شاء الله هنعمل له حلقة او يمكن حلقتين هوصف لكم 33 وصفة ال 33 وصفة دولت ان شاء الله يا رب عنا يا رب على ان احنا نصلي صلاة جميلة كده يا رب يا رب ودخلنا الجنة يا رب وجمعنا مع بعض في الجنة ان شاء الله حبايب قلبي هبوصف لكم 33 وصفة بفضل الله تقوموا تصلوا بعدها تحسوا ان قلبكم ده بيرتجف وانتوا واقفين تصلوا وربنا يا رب يسعد لكم و- وبجد ليه حق النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة انتوا عارفين الانسان في عز احزانه في عز الامه طب جربوا كده والله لا يجرب لكن والله العظيم يا جماعه قوموا جربوا كده قوموا صلوا ركعتين كده بالليل والله العظيم هتنسى هموم الدنيا كلها لو في مشاكل الدنيا كلها هتتحل بالصلاه قول لي بالصلاه أس- يعني اسيب المشكله لا ما تسيبش المشكله خد بالاسباب وقوم صلي واستعينوا بالصبر والصلاه اصبر وخد الاسباب وقوم صلي ربنا هيكرمك ان شاء الله آه، آه، بعض تعليقات الفيسبوك الاخت ايمان وصال الله يجزيك كل خير يا شيخ محمود اتمنى ان تدعوا لي جميع بنات المسلمين بالستر والعفاف يا رب يا رب ارزق كل بنات المسلمين يا رب بازواج صالحين وذريه صالحه يا رب العالمين الاخ امير احمد الله يبارك لك يا شيخ محمود بحبك في الله ونفسي اكون معاك في الجنه يا رب يجمعنا كلنا في الجنه يا رب العالمين سعيده بن بن الفريج يا رب ثبتنا على دينك وحسن عبادتك اللهم امين الاخت امنه عفوا الاخت منى موضوع الحلقه جميل آه قوي ربنا يجعل صلاتنا قرة اعيننا امين يا رب العالمين ربنا يجعل فعلا صلاتنا قرة اعيننا آه دنيا شفيق بارك الله فيكم وشكر الله لكم مجهودكم يا شيخ الكريم نفتقد نغمه صوت الاذان في اوروبا ان شاء الله ستفتح اوروبا وستسمعون الاذان وهتصلوا في كل مكان واهل اوروبا هيسلموا لان النبي اللي قال كده ما تصلوا عليه قال ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل الذليل والله الدنيا كلها كل الكون ده كله امريكا واوروبا واستراليا والهند والصين وكل الدنيا ستدين لله سبحانه وتعالى ربنا يستعملنا يا رب الاخ عبد الكريم من المغرب السلام عليكم
عليكم السلام يا شيخ احبك في الله احبك الذي احببتني ربنا يعزك ويسترك
لدي سؤال يا شيخ اتفضل يا أخ- استاذ عبد الكريم
هل يجوز الدعاء بين الصلاتين يوم الجمعه؟
هل يجوز الدعاء بين الصلاتين يوم الجمعة؟ اه يعني بين ال- قصدك ال- ال- الخطبة الخطبتين لا، بين الخطبتين اه نعم آه يجوز الدعاء لان هم العلماء لما اختلفوا خدوا بالكم لما اختلفوا ما بين آه، آه، آه، ساعة الإجابة يوم الجمعة إن في الجمعة ساعة إجابة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا إيه إلا استجاب الله عز وجل له أو إلا أعطاه الله ما يريد اختلف العلماء فمنهم من قال إن الوقت الإجابة ده والإمام طالع على المنبر وعلماء تانيين قالوا وقت الإجابة ما بين الخطبتين لما الإمام بيخطب الخطبة وأن يجلس جلسة استراحة قالوا ده وقت إجابة الدعاء وبعضهم قال وهو الراجح الحقيقة عندي يعني هي الساعة الأخيرة قبل صلاة المغرب يعني بعد العصر وقبل المغرب الساعة اللي قبل المغرب مباشرة هي ساعة ال ال الإجابة لكن كون ان العلماء تكلموا قالوا ربما تكون الساعه اللي بين ال ال ال- الخطبتين فده معناه ان جواز الدعاء في هذا الوقت بفضل الله. الأخت هبة آه، يا شيخ الله يجزيك كل خير تكلم عن السرعة في الصلاة وعدم الخشوع هنتكلم عن الخشوع إن شاء الله هديل بارك الله فيكم شيخنا الكريم لقد من الله علي بقيام الليل منذ سنوات والحمد لله ربنا يثبتك يا رب على القيام ويرزقنا جميعا قيام الليل عمر غنامي الله يجمعنا في الجنة مع الحبيب مصطفى آمين يا رب العالمين دعاء يف... دعاء آه، سمير ادعوا لي بالثبات واليقين والإيمان ربنا يثبتك ويكرمك الأخ ميد أمير اللهم اهدني لأصلي صلاة الفجر في المسجد يا رب ليه ما نصليش صلاة الفجر في المسجد يا سلام ده أجمل صلاة صلوها في المسجد صلاة الفجر دي صلاة الخواص الناس بقى اللي فعلا اللي ربنا اصطفاهم كده وقومهم عشان يقوموا يصلوا في المسجد او النساء يصلوا في البيت ولهم نفس الاجر بفضل الله. آه، امير احمد محمد شيخ محمود الله يبارك فيك جزاك الله خيرا جزاكم الله جميعا خيرا. الاخت هديل هل ينفع اقوم الليل فقط بسوره ال عمران والبقره لان يحفظهما يجوز باي شيء باي شيء من القران تحفظوه ولو مش حافظين ام- امسكوا القران في قيام الليل. ام ليلى ام ليلى من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم طيب هل يجوز الدعاء بعد الصلاة؟ يجوز بعد الصلاة الدعاء ولكن مش بعد مباشرة لكن بعد ما بنصلي إن شاء الله مباشرة بيقول أذكار ما بعد الفريضة ثم ندعو كما نشاء أم علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حضرتك يا شيخ يا أهلا محمود وسهلا أم علي انا اسعد انسانة في الدنيا اللي بكلم حضرتك الله يسعد النهارده قلبك ويسترك ربنا يبارك لك يا رب يا آمين شيخ يا رب محمود العالمين.
ويخليك لينا يا رب ويع- آمين.
ويعز الاسلام بيكوا يا يا رب رب يبارك فيك ويحفظك يا رب ربنا العالمين.
يبارك لك يا شيخ محمود والله العظيم يعني لا تتخيل يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه والله ربنا يسعد قلبك برؤية النبي وبصحبة الله النبي يا في رب الجنة.
يا رب يا شيخ محمود ادعي لي بالحج يا رب يكرمك يا رب نفسي نفسي يا شيخ محمود والله يا رب يكرمك يا رب بالحج يا رب، جميعاً ربنا يكرمك يا رب وانا هعمل لكم ويكرمك.
حلقه حلوه قوي هتعجبكم عن اعمال اعمال تقوم مقام الحج والعمره عند العجز عنهما يعني نبقى قاعدين في بيوتنا وكاننا حجينا واعتمرنا هقول لكم حلقه كامله ان شاء الله وضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم اتفضلي أم عبد الرحمن السلام عليكم السلام عليكم عليكم ازيك يا السلام شيخ محمود يا أهلا وسهلا جزاك الله كل خير عنك الله يبارك فيك آمين يا رب العالمين إحنا وأنتم جميع المسلمين يا رب ان شاء الله باذن الله شيخ محمود انا ببكي في اليوم ما اقولكش قبل ما انام وبعد ما اصحى نفسي اوصل لزي الصحابي عبد الله بن مسعود كان الله.
يقرا عشر اجزاء في اليوم وانا الله.
نفسي اقرا العش- العشر اجزاء ومش عارفه اوصل له أقول لك على طريقة سهلة يا ريت يا تصلي ريت تصلي على النبي
و- وكنت عايزه عليه اسال حضرتك الصلاة على الصلاه والسلام على النبي ع- طبعا عايز أقول لك حاجة يا أم عبد الرحمن العشرة أجزاء دول ممكن يتقروا بسهولة جدا يا جماعة إزاي هقول لكم طريقة حلوة أوي لو قبل كل فريضة نقرأ جزء تلت ساعة وبعد كل فريضة نقرأ جزء نوزعهم على الخمس فرائض قرينا كل يوم عشرة أجزاء وبكل بساطة وتوزعه من غير ما نرهق نفسنا إن إحنا نقرأ عشرة أجزاء مرة واحدة عايز أقول حاجة قبل قبل ما ننسى فضيلة دي الشريف طيب اديه ونص طيب معلش اقول لكم الواجب بسرعه عشان ما ننساش عايزين صيام الاثنين والخميس عايزين يا جماعه نكتر من العباده الله يبارك فيكم علشان ربنا ي- ي- يفرج هم اخواننا في ليبيا وفي تونس وفي ال- وفلسطين و- وسوريا واليمن الله يبارك فيكم عايزين نص- نصوم نصوم الاثنين والخميس عايزين نصلي ركعتين قيام ليل كل يوم عايزين ورد القران جزء واحد كل يوم استغفار وصلاه على النبي عشان ربنا يفرج الهموم عايزين نتفاعل الله يبارك فيكم عايزين نتفاعل مع الحلقه ديت والحلقه اللي جايه عايزين شباب وبنات ونساء ورجال يقولوا ان شاء الله هنبتدي نصلي عهدي امام الله تعالوا نجدد البيعه الليله دي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونجدد البيعه قبل ذلك مع الله سبحانه وتعالى هنبدا نصلي يا رب ربما تكون اخر صلاه تقبض ارواحنا نلقى الله وهو راضي عنا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا واياكم على الخير والله ثم والله الحلقات ديت انا بقولها لكم من قلبي لان نفسي فعلا ربنا يجعلنا سبب في هدايه كل المسلمين عشان يصلوا ربنا يجمعنا واياكم على خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء وياما بيوت كخيط عنكبوت بتنهار وتغرق في بحر السكوت بيوت من إزاز بفرش وجهاز لكن من القلوب الإيمان اختفى تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفاء نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى